أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى الحيض والنفاس الحيض هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة غالبه ستة أو سبعة أيام الحيض هو ذلك الدم المعروف عند النساء لا حد في الشرع لأقله وأكثره وإنما يرجع في ذلك إلى العادة دم طبيعة دم جبلي يخرج من فرج المرأة يرخيه الرحم في أوقات معلومة في غالب الأمر أن يمتد خروج هذا الدم لنحو ستة أو سبعة أيام أصل دم الحيض خلق الله دم الحيض لحكمة وهي غذاء الولد في بطن أمه لذلك قل أن تحيض الحامل فإذا ولدت قلبه الله لبنا يضر من ثدييها لذلك قل أن تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر ستة أو سبعة أيام قال ولا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لبدايته ولا لنهايته ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره في مثل هذا تفصيل يأتينا إن شاء الله في مسألة أقل الحيض أكثر الحيض مدة الطهر بين الحيضتين لأن للعلماء خلاف مشهور في ذلك وتنبني عليه أحكام كثيرة لا سيما الأمر في عدة النساء فإن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واختلف العلماء في معنى القرء فالقرء في اللغة يعني الحيض ويعني الطهر مذهب أكثر أهل العلم على أن المراد بالقرء هنا الحيض ومذهب الشافعي أنه المراد به الطهر فمسألة أقل وأكثر الحيض هذه ينبني عليها أحكام كثيرة في الشرع لكن دعونا الآن إلى فهم ملخص عام عن أحكام هذا الباب ثم نبدأ في التفصيل النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها الدم الخارج بسبب الولادة وأكثره أربعون يوما غالب مدة النفاس أن يكون أربعين يوما فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل ولزوجها وطئها وإن زاد إلى ستين فهو نفاس لكن إن استمر فهو دم فساد أي دم اصطحاب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الألباني حسن صحيح فمتى رأت الطهر قبل الأربعين كما تقدم تغتسل وتصلي وإن استمر بها الدم بعد الأربعين فخلاف بعضهم قال إن أكثر مدة النفاس ستين يوما وعلى هذا ما زاد يكون دم استحاض وبعضهم قال أكثر دم النفاس يكون أربعين فإذا استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وبذلك تطهر اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت إذا مسألة أقل الحيض أقل النفاس هذه مسألة مهمة لأنها سينبني عليها كما ترون أحكام كثيرة طيب يقول حكم الدم الذي يخرج من الحامل الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله لكن تتوضأ لكل صلاة وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض هذه المسألة يقولون هل الحامل تحيض هل الحامل تحيض يقولون إذا رأت إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد يبقى ده دم استحاض لا تترك من أجله الصلاة أما إن خرج منها وعادة يكون ذلك في الأشهر الأولى دم حيض تعرفه بلونه وصفته فيكون هذا دم حيض يخرج في وقته المعتاد قالوا فهذا حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك قول أهل العلم الآن والرأي الطبي في مثل ذلك أن الحامل لا تحيض لاعتبارات كثيرة يأتينا تفصيلها لكن كما تقدم هذا الخلاف في مسألة الحامل تحيض أم لا بعضهم قال إذا كانت رأت الدم بصفته فكيف تقول أنها لا تحيض وهي رأت دم الحيض والأدلة في هذا الجانب إذا رأت هذا الدم بصفته إذا هذا دم حيض الآخرون قالوا كيف الحامل هذا علامة الحمل أصلا أنه ينقطع عنها الحيض فكيف تكون علامة للحمل وكيف تقولون بأنه يمكن أن تحيض الحمل يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل فيحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث وتزيد عليه في تحريم أولا الصوم وهي تقضيه إذا طهرت عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولما رأت عائشة رضي الله عنها امرأة تريد أن تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت مكفرتية أنت حروريين اللي هم كانوا الخوارج قالت لها انت ايه تبع تبع بتوع التكفير ولا ايه؟ احرورية انت ولا نؤمر بقضاء الصلاة يبقى يحرم على الحائض والنفساء قلنا الصوم وكذلك كل ما يحرم على المحدث فيحرم عليها فلا يجوز للحائض ولا للنفساء مس المصحف الا من وراء حائل من غلاف ونحوه يعني تمسكه بقى بحائل زي ما تمسك جوانتي كده حامل يعني حتى لا تمسه يحرم عليها بطبيعة الحال الوطن الفرج لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح والنكاح فهنا المقصود به بطبيعة الحال الوطن لأن النكاح متردد في الشرع بين العقد وبين الوطن فالمراد هنا من, من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الوطن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا اعتقاد يعني تقول له حرام يقول لك لا يعتقد ذلك جماع الحائض في فرجها يقول أن ذلك حلال فهذا يصير بهذا الاعتقاد كافرا مرتدا ولو فعله إنسان غير معتقد حل هو عارف أنه حرام فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه هي اتلخبطت فهمت أنها طهرت وهي لم تطهر نسوا الاعتبار بالذات لما تكون امرأة حيضتها كثيرة فإذا نست أو نسي أو جهل الحكم بالتحريم أو كان مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة بطبيعة الحال وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة تجب عليه التوبة وفي وجود الكفارة قولان والراجح وجوب هذه الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار الذين قالوا بعدم وجوب الكفارة قالوا كيف يخير واحد هيدفع دينار الدينار ده انت عارف قد ايه الدينار أربعة وربع جرام ذهب عيار 21 يعني النهاردة تبقى لو الجرام قول ب 100 يعني تقطع لها بقى خش في 450 جنيه فهيدفع ده واحد يدفع 450 جنيه والتاني يدفع له 225 جنيه مثلا فاشمعنى يعني لماذا يتصدق بدينار او نصف دينار فبعضهم أجاب عن مثل ذلك وقال أن التخيير في الحديث التخيير في الحديث ده دلالة على أنه على أنها ليست واجبة بعضهم أجاب فقال أن التخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره لما روي عن ابن عباس موقوفا إن أصابها في فور الدم يعني في أول الحيض تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار رواه أبو داود وصح موقوفا عن ابن عباس فأجابوا على على هذا التفريق أو هذا التخيير الوارد في الحديث بهذا الكلام أولا نقول أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي كما تقدم سواء كان الحيض موافقا للعادة أو زائدا عنها أو ناقصا طالما شايفة الدم حصلت لها بقى إيه خلل وعادة النساء تحدث لهم مثل ذلك لاعتبارات كثيرة يعني يحصل بيسموه خلل هرموني معين هذا الخلل الهرموني ناتج عن تعاطيها بعض الأدوية بعض النساء التي يتعاطين الحبوب الخاصة بمنع الحمل أو نحو من هذا يحصل لها خلل في الهرمونات ينتج عن ذلك خلل في الحيض فتيجي وتقطع وتيجي وتقطع ومش مظبوطة هكذا تيجي تقول لك طب أعمل إيه نقول أهو كان الحيض موافقا للعادة ماشي خلاص مفيش مشكلة طب افرض زايد عنها هي حيضتها خمسة أيام جه لسه بينزل عليها الدم لمدة ست أيام سبعة أيام والدم عارفاه بلونه بشكله بكل صفاته زائد عنها مفيش مشكلة طالما هي تعرفه بوصفه ناقص تقول لك المرة دي مفيش جات لي يوم جات لي يومين إذا ك- عرفته بصفته هذا حيض فإذا طهرت اغتسلت وصلت ماشي طالما خلاص جف وهنقول دلوقتي هي تعمل ايه علشان آه، تحتاط لشأن الصلاة إذا طهرت وعرفت علامات الطهر تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة كما تقدم ويجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي هل يجوز اللي هم بقى بتقعد ايه بتقعد تقول لك انا عايز اصوم رمضان كله او انا مثلا آه، في الحج هتجيلي فانا مش عايزها تجيلي كده او مثلا زوجها في غربة ومثلا سيأتيها عادة بيحصل الكلام ده كثيرا عند النساء جت بقى ايه يعني هو الراجل جاي في اليوم الفلاني وهي في يوميها فتتناول مثل ذلك هل هذا يجوز؟ يجوز نعم يجوز للمرأة إن احتاجت أن تتناول ما يقطع الحيض بشرط عدم الضرر يكون هذا باستشارة طبيبة مسلمة ثقة إنها تقول لها خدي الح- مثلا الكلام ده مش هيحصل لك أي مشاكل ويكون طهرا طالما انقطع عنها الحيض تصوم وتصلي كما تشاء ايه العلامات بقى اللي بتعرف فيها المرأة الحيض وتعرف فيه الطهر والاستحاضة اول حاجة اهو بنقول الفرق بين الحيض والاستحاضة الحيض سيلان دم عرق في قعر الرحم عرق معين في قعر رحم المرأة يسمى العاذر لون هذا الدم أسود فخيم يبقى كأنه مجلط غليظ منتن كريه لا يتجمد إذا ظهر ما بيتجمدش خدوا بالكم عشان الكلام ده هو ده اللي هينبني عليه الحكم كله فرض على كل امرأة يعني المسألة هنا ما فيش يعني واحدة اتعلمت واحدة ما اتعلمتش لازم ده كل النساء تبقى عارفة صفة دم الحيض هينبني عليها هذه الأحكام إن هو إيه بقى أسود ثخين غليظ منتن كريه لا يتجمد إذا ظهر أما دم الاستحاضة فهو سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل الثاني اسمه العاذر الثاني ده مسمينه العاذل لون هذا الدم الدم الحيض اسود ده احمر ده ثخين ده رقيق ده منتن ده غير منتن ده يتجمد اذا خرج ده لا يتجمد اذا ظهر لانه دم عرق عادي فلون الدم العادي مين بقى المستحاضه المستحاضه دي التي استمر خروج الدم منها في غير اوانه يبقى عرفنا الحيض عرفنا الاستحاضه طيب ايه علامه طهر الحائض علامات الطهر بقى يبقى الحيض الاستحاضه الطهر الطهر علامته أن ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض ومن لم ترى هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل يسموها القصة البيضاء أو القطنة يعني قطنة بيضاء في محل الحيض فإذا خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها يبقى بتتتبع أثر الدم مكان خروج الدم بهذه القطنة لم تجد يبقى خلاص كده طهرت وجدت يبقى ما زال الحيض مستمرا ويبان بقى لو اثر ال- هذه القطنه هيبقى فيها الدم احمر يبقى ده استحاضه يبقى اسود يبقى ده لسه الحيض المسائل دي لابد من النساء ان تعرفها جيدا تتتبع اثر الدم حكم الصفره والكدره في زمن العاده يعني ايه تقول لك بينزل عليا افرازات ايه في زمن الحيض تنزل حاجات صفرة كده افرازات صفراء اللون او كدرة بمعنى انها تكون دم نبيتي كده فان رأت ذلك في زمن الحيض فيبقى مفيش مشكلة كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا فان رأت ذلك قبل العادة قبل عادتها او بعدها فليس بحيض فليس بحيض تصوم وت- وتصلي ولزوجها أن يباشرها وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة الغ- العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات يبقى عاملة زي الإيه؟ زي الاستحاضة بس الاستحاضة احنا قلنا بيبقى واضح علامة إن ده دم خارج زي دم البدن مفيش أي إشكال إنما دي صفرة أو كدرة المرأة إذا رأت مثل ذلك قلنا إيه بقى المرأة التي ترى هذه السفرة والكدرة لا تعدها شيئا ما تحطش في المخ المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء إيه اللي حصل؟ هي حاضت صحت من النوم قبل الشروق كشفت عن نفسها وجدت أنها حاضت احنا مش عارفين بقى حيضتها متى أتت هل تلزمها صلاة الصبح دي؟ اه تلزمها أظهر من ذلك أنها يعني عندما كانت في وقت الظهر دخل وقت الظهر فكشفت عن نفسها أذن الظهر خلاص وجدت نفسها قد حاضت تقول بقى خلاص ده تلاقيني قبل الظهر لا يبقى ألزمها الصلاة كثيرات لا تعرف هذا الحكم بعد ما تترك تصليه اه بعد ما تنتهي يبقى عليها صلاة الظهر ده إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بعد دخول وقت الصلاة يبقى هذه الصلاة تجب عليها إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة طهرت يبقى تصلي تلك الصلاة حتى لو طهرت مثلا قبل وقت دخول المغرب بخمس دقائق صلاة العصر تلزمها هل يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض؟ نعم له أن يباشرها وهي حائض من فوق الإزار تأتزر يبقى تبقى لابسة بحيث أنه لا يتعرض لها في هذا الموضع لما ثبت عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض يعني تأتزر بشيء بحيث يداري عورتها يحرم بالحيض شوفوا الحاجات اللي تحرم بالحيض الوطء في الفرج ويحرم الطلاق يأتينا بقى في أبواب أحكام الأسرة أن الطلاق في وقت الحيض طلاق بدعي فاعله مبتدع آثم اللي طلقها وهي حائض يبقى آثمة وابتدعة وللأسف مسألة الطلاق البدعي هذه منتشرة فاشية والناس ما تعرفش اللي يعني طالما هي في الحيض ما يطلقها حتى تطهر مراعاة في الشرع لحالتها النفسية يعني صحيح جعل عقدة النكاح وجعل عصمة النكاح هذه في يد الرجل لكن ما خلهوش يعني يضغى بمثل ذلك او ان هو ياخد الموضوع كده من غير ضوابط المسألة مش هنا ممكن وهي حائض يعني ممكن ياخد باله انما كمان في طهر جامعها فيه محدش بقى بينضبط في المسألة دي نهائيا خلاص هو اتخانق معاها بقى هو كان جامعها في الشهر ده ولا ما جامعهاش لا وعشان كده احنا بنيجي الاخ لما يجي يتزوج تقول له في احكام لازم تبقى واخد بالك منها الشرع بيخليك ليك القوامه انت راجل علشان انت تعرف تتمالك نفسك وقت الغضب حتى لو هي عملت ايه لازم تتركها فتره تفكر فيها كويس افرض هي مثلا طهرت امبارح وجمعها بعدين اتخانقوا تاني يوم لاي اعتبار الشرع يقول له استنى بقى لغايه ما تخلص الطهر ده ويخلص كمان فوقيها زمن الحيض ولما تطهر منه يبقى تطلق او ما تطلقش بيديله بقى بص فتره قد ايه يعني ممكن بقى يخلي له 10 ايام مثلا ممكن شهر لو بالشكل ده لو هو هي لسه مطلقه امبارح يعني لسه من جماعها امبارح وهي لسه طاهره امبارح يديله شهر يقعد ما ياخدش القرار علشان الامور بينهم برضه تبقى ممكن تلين بعد شويه ممكن ممكن ممكن المهم يعني خلاص استعصى الامر ومش هيقدر يكمل يبقى خد فتره طويله قوي في التفكير نفس الكلام شوف بقى مراعاة لحالتها النفسية برضو في الحالتين ان هو يبقى لسه مجامعها ولسه متودد اليها ومتحبب اليها وهي لسه مسلمة نفسها ليه وبعد كده يروح هو يؤذيها بشأن الطلاق وكده يعني شرعنا في هذه الامور لما تتأمل تجد بالعكس هو يقول لك ايوه يا عم مخلي الراجل والشرع مفضل الراجل ده مش مفضل ولا ولا حاجة ده بالعكس ده الراجل بالطريقة دي يعني هيبقى خلاص يعني مخنوق غصب عنه اقعد بقى اقعد بقى والا تبقى آثم مبتدع في طهر جامعها فيه مش هو هيجامعها في الطهر حلو جامعها وبعد ما جامعها في الطهر ده في زمن الطهر ده اللي هو مثلا هي بتحيض خمس ايام 25 يوم هو مثلا اول ما طهرت جامعها خلاص الفترة اللي بعد كده لو حصل بينهم اي خلاف ما ينفعش ان هو يطلقها في الزمن ده في الزمن ال 25 يوم دول ما ينفعش انما هو ايه بقى في العادة ده اللي بيحصل يعني في عادة الناس انها زوجته اذا طهرت عادة يجامعها هيمتد به الامر كما يكون هيسيبها يوم اثنين ثلاثة هيسيبها خمس ايام المهم بيديله في كل الاحوال ان قرار الطلاق لا يكون ابدا الا بعد تفكير وروية ومدة لو طلقها لو طلقها هنا بقى الخلاف المشهور جمهور العلماء على ان الطلاق البدعي يقع وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار ابن القيم كذلك واختيار الشوكاني واختيار الشيخ أحمد شاكر والشيخ أحمد شاكر عمل الكتاب كله كتاب نظام الطلاق في الإسلام أقامه على هذه المسألة وفتواه صارت هي المعتمدة الآن على أن قول الجمهور وقول الأئمة الأربعة على أنه آه، يقع أنا عن نفسي بقول لو كان طلاقا رجعيا أفتينا لا أخذنا بالحكم يعني الفتوى تبقى كده إن أنت تقول له يقع إنما إذا كان طلاقا بائنا بمعنى إذا كان الطلقة الثالثة لا هنا بقى تستنى لأن البيت هيتخرب بعض الناس في هذا الزمان آه، لهم مؤلفات خاصة في هذه المسألة لأنها مسألة خطيرة جدا ينبني عليها خراب بيوت النهاردة نسبة الطلاق رهيبة وبيجي بقى يعيط انا دي الطلقه الثالثه وما كانش وما كنتش عارف ايه وانا وانا وانا, وأنا. فلو هو انضبط بالشرع من الاول خالص وعارف ان هو ما ينفعش يطلقها في اللحظه دي وان طلاقه اصلا ما ينفعش باي حال من الاحوال لو انضبط بذلك ما كان يقع في مثل هذه الاشكاليات لكن لما تاتينا مساله الطلاق البدعي ساعتها بقى هنبقى نفصل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي واقوال الجمهور ايه والرد عليها نبقى نفصلها نقعد لها قاعده كده انا بقول في مسائل لطلبة العلم طلبة الفقه خصيصا لازم يبقى محررها لازم يبقى عارفها وعارف الح- الخلاف فيها يعني مسألة زي مسألة حكم ترك الصلاة لازم يبقى عارف انه يكثر اللغط فيها يكثر الاشكال فيها فيبقى لازم محررها تمام وفاهمها كويس قوي مسائل زي الطلاق البدعي والطلاق السني دي مسألة مهمة قوي لازم يبقى محررها وفاهمها عادة المسائل اللي يكثر فيها الجدل واللغط في كل زمان ينبغي أن يحررها طالب العلم جيدا يبقى يحرم بالحج يا جماعة الوطء طبعا الطلاق الصلاة الصوم مس المصحف الطواف بالبيت اللبس في المسجد ماشي الاستحاضة ايه الاحكام اللي هتنبني عليها الاستحاضة دي حكمها زي حكم اللي عنده سلس بول واللي عنده انفلات ريح اللي احنا بنقول عليهم اصحاب الاعذار وهي بتاخد حكم اصحاب الاعذار فتغتسل هذه المستحاضة عند إدبار الحيض تطهر خلاص وتتوضأ لكل صلاة وتحشو فرجها بفرقة أو نحوها يبقى تتوضأ لإيه؟ تتوضأ لكل صلاة برضه اللي عنده سلس بول بيعمل نفس الحكاية بتقول له تتحفظ عشان بس ما يخ- ما يخرجش منك حاجة يبقى يتنجس بيها المكان اللي انت هتصلي فيه فبتحط حاجة خرقة كده للتحفظ هي كذلك المستحاضة دي لها أربع حالات أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة ثم تغتسل وتصلي يبقى إيه عارفة مدة الحيض دي اللي احنا بنسميها المعتادة بنسميها إيه المعتادة اللي هي عارفة إنها مدتها كده فاللي زيد على كده وبتعرفه بشكله ولونه ور- ورائحته يبقى ما زاد على ذلك فهو استحاض تغتسل وتصلي وتاخد أحكام المستحاضة بعد كده أن تكون مدة الحيض غير معلومة هي عندها الاضطراب ده بيحدث إمتى؟ بيحدث عند النساء قلنا لما يحصل لها إيه خلل هرموني معين خلل الهرموني ده ينتج عنها أنها حيضتها متقطعة أو امرأة بنسميها المبتدئة البنت لسه هي في أول مش عارفين لها بقى عادتها قد إيه يعني ما تعرفش بقى هم هيطلعوا كام في أول أشهر أول ما بلغت وبدأ ينزل عليها الدم فدي بنسميها مبتدئة فدي برضو شأنها ايه لازم بقى تميز لازم تميز دم الحيض من غيره عشان نحسب لها الايام وتميزه ازاي او هتعتاد ازاي يجي الشهر اللي بعد كده تلاقي نفسها برضو بتحيد نفس المدة كمان شهر نفس المدة يبقى هي بقت معتادة عرفنا تاخد الحكم الاولاني انما الاولانيه هي مش عارفه بقى هيطلعوا كام فنقعد نسيبينها يبقى نقعد نقول لها خدي بالك عشان كده قلت اقول لازم تبقى هي عارفه كويس الفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضه فامها لازم تعلمها وتقول لها هو ده دم الحيض ده لونه ده شكله ده كذا وانت كده لازم تفهمها المسائل دي لان ذلك غالب مده الحيض آه، مثلا تقعد ست ايام او سبعة ايام دي مده الحيض هتقول لها ايه نحسب بقى معاها الايام كده في مده الست ايام ده في الغالب ان ده حيض عشان بتيجي تقول لك انا مش عارفه تقول لها لونه كذا مش عارف ايه مش فاهم مش عارف فمثل هذه تقول لها الغالب خليها ايه ست ايام سبعة ايام ثم تغتسل وتصلي الا تكون لها عاده ملهاش عاده ولكنها تستطيع التمييز دي بنسميها المميزه تمييز دم الحيض الاسود من غيره فاذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت طيب الا تكون لها عاده ولا تستطيع ان تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام برضه ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدئة اللي احنا تقدم الكلام عليها إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس امرأة كانت في الأشهر الأولى سقطت, سقطت يعني فلو وضعت ده لا حيض ولا نفاس النطفة اللي بتخرج منها هذه فإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس يبقى أربع أشهر علشان ينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما فهذا ما يخرج منها بعد ذلك يبقى ايه نفاس وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة في دون ال 120 يوم فليس بنفاس ولو رأت الدم هذا ليس نفاس وإن وضعت مضغة مخلقة بأن تم لها ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد وتأكد أنه نفاس لازم نبقى واخدين بالنا عندنا الثلاث أشهر أو أربعة أشهر اللي بيخرج منها ده تلاقيه اتكون بقت فيه ملامح يسيرة جدا يعني بس هي دي المخلقة في هيكل حاجة نزل إنما نزل منها حتة دم هي دي المضغة غير المخلقة إنما نزل بس فيها كانت هتتكون حاجة دي مضغة مخلقة يبقى عندنا إذا كانت مضغة مخلقة يبقى تم تم لها ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد وأنه ما يخرج منها هذا نفاس لو أربعة أشهر هيبقى نفخ فيه الروح وهيبقى جنين فيبقى ده برضه نفاس إذا كانت ال- خرج منها مش عارفين بقى حاسبين آه، مدة الحمل في إشكال حملت في اليوم الف- ال- بالظبط كام مدة الحمل كانت قد ايه اشكل علينا نبتدي نشوف اللي خرج ده لو مخلق يبقى نفاس لو مش مخلق يبقى هذا ليس دم نفاس المستحاضة يجوز أن تصلي وتصوم وتعتكف ونحو ذلك من العبادات عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق اللي احنا قلنا عليه العادل هذا ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ماشي يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو جنبا والأفضل قراءته على طهارة دي مسألة أيضا سنعرج عليها الآن الخلاف الدائر بين العلماء هل يجوز للرجل أو للمرأة قراءة القرآن قراءة مش مس تقرأ قرآن وهو على جنابة أو هي حائض أو نفساء أو جنب لا شك الأفضل بقول الجمهور الأفضل أن يقرأه على طهر لكن الخلاف هل يحرم عليها أن تقرأ القرآن خلاف تعالوا نفصل بقى بعض المسائل الخاصة بهذا الباب من أقوال جمهور أهل العلم جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الحائض ليس عليها وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلاة المكتوبة ولا في غيرها عشان يعني ايه نقطع ال- الامر ده على بعض الناس اللي ممكن تظن انها طب خلاص ما عليهاش بقى ما عليهاش قراءه يبقى يبقى يلزمها ذكر معين لا يلزمها طب تتوضا لا يلزمها او لما تيجي وقت الصلاه تقعد يقعد يقول لك اول ما تخش عليك وقت الصلاه اقعدي بقى قولي كذا كذا كذا كذا عشان يبقى انت ليه جبرت الصلاه اللي راحت عليك طبعا هذا قول الجمهور سلفا وخلفا لانه قد روي عن بعض السلف كالحسن البصري قال تتطهر وتسبح وعن ابي جعفر قال لنا مر النساء الحيض ان يتوضأن في وقت الصلاه ويجلسن ويذكرن الله ويسبحن حمل الإمام النووي قول الحسن وقول أبي جعفر على الاستحباب دون الوجوب أما استحباب التسبيح فلا بأس وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص يعني دي من وصايا العلماء من وصايا أهل العلم لأن بالذات فترة طويلة فهي من الناحية الإيمانية ما بتصليش يعني برضو الصلاة بتخليها أحسن حالا فلما تنقطع عن الصلاة ليها أحكام وما ينفعش تمسك مصحف وما ينفعش تقعد في مسجد تمكث فيه ففي أحكام كثيرة تتعطل بالنسبة لها فأنت كده هي بقى إيمانيا هتبقى فين هتعمل إيه في الوقت ده والنساء يحتاجن إلى بيان في هذا الأمر كنت بفكر أعمل محاضرة أصلا سميها أوقات ضائعة الناس أقول لها عليكي بقى أن أنت في حاجات كتيرة لازم في الوقت ده تركزي فيها أبواب كثيرة من أبواب الخير ما منعت عنك يبقى تركزي في أوقات الحيض وده أمر عام عند جميع النساء الوضوء جمهور العلماء بل عمتهم على أن الوضوء من الحائض هذا لا يصح وشد طبعا الحسن البصري وابو جعفر واعتد بوضوئها كما تقدم جمهور العلماء على تحريم قراءة القرآن للحائض الجمهور على التحريم وكذلك مسه هذا قول عمر وقول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وابو العالية هذا يعني مع التفصيل من الأئمة هذا هو المشهور في مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام مالك وهذا قول الإمام أبو حنيفة وأحمد يعني قول الأئمة الأربعة على اعتبار آه، إحدى الروايتين عن الإمام مالك بأنه قال بالحرمة لكن ذهب داود إلى الجواز وهو الرواية الثانية عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد إذا في إشكالية في هذه المسألة هل تقرأ دلوقتي الجمهور قال بالحرمة والخلاف اللي احنا تقدم معنا شيخ الإسلام في الفتاوى يرى أنه ليس في منع الحائط من قراءة القرآن سنة أصلا ده كلامه فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن قال هي- أما الجمهور بيستدلوا بإيه؟ بهذا الحديث حديث لا يقرأ الجنوب ولا الحائط شيئا من القرآن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي لكن ضعفه ضعفه بعض الأهل العلم مثل الشيخ الألباني ضعفه في إرواء الغليل وضعفه في ضعيف الترمذي وابن ماجه ماشي لا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن شيخ الإسلام ابتداء قال إن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس لأنه أمر يفشو وتعم البلية به فلما لم ين- ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن نقول بالحرمة مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك فإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض علم أنه ليس بمحرم إذا أقرب الأقوال في هذه المسألة أن يقال بكراهة قراءة الحائض للقرآن لا سيما أنه قد روي عن اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهما عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وممن قال بالكراهة إبراهيم النخعي والحسن البصري والزهري وقتادة من التابعين يبقى المسألة كده تلخصت عندنا ناس اتجاههم القول بالحرمة ده قول جمهور أهل العلم استدلوا بهذا الحديث حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن الحديث ضعيف لكن ليس في الباب غيره عندنا إشكالية هل يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره قول أهل الحديث لا طبعا الحديث الضعيف مردود الإمام أحمد عنده أنه قد يؤخذ بالحديث الضعيف حديث المرسل قد يؤخذ به أو يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره وهذا خلاف الأولى الأولى الاحتياط القول بالحرمة يبقى أنت كده احتججنا به والاحتجاج بالحديث الضعيف قلنا محل خلاف عند أهل العلم طيب ما فيش في الباب غيره نعمل إيه ده مسلك الجمهور أهو ادي حاجة في ناس قالت خلاص يعني لا نأخذ بهذا خالص فكأنه لم يكن كأنه مش موجود اطرح الموضوع خالص فدول اللي هيقولوا بإباحة قراءة القرآن لها في ناس هتتوسط في المسألة هتتوسط لاعتبار لاعتبار الخلاف وإن كان خلاف بين رجح ومرجوح وبين قول قوي وضعيف إلا أنه دائما أبدا يقولون الخروج من الخلاف مستحب فطالما عشان الخروج من قضية الخلاف الدائر في مسألة الحديث الضعيف والاحتجاج به والأخذ به إذا لم يكن في الباب غيره خدوا بالكم من الضابط ده خالص احنا ما بنقولش الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا عندي حديث صحيح في الباب وحديث ضعيف يبقى الحديث الضعيف ده أصلا المخالف الحديث الصحيح ده حديث منكر مخالفة الضعيف للثقة ه- هذا حديث منكر مردود احنا ما بنقولش كده ما فيش في الباب يعني ما فيش حديث معانا غير الحديث ده وده حديث ضعيف الإشكالية دايرة منين الحديث الضعيف ده يا جماعة ممكن يكون نسبة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله ممكن توصل لنسبة 49% واخدين بالكم يعني عندنا من 1% ل 49% يعني ايه بقى ده بقرائن واحوال عندي شاهد عليه من هنا وعندي شاهد عليه من كده بس الشواهد دي كلها ما تقوهوش وما تخلوش حديث حسن طيب يعني ممكن يكون ياه نسبة كبيرة بس النسبة للأغلب في الناحية التانية فعشان كده قلنا ده مرجوح وراجح فلما بيلاقوا كده يقول لك احتاط احتاط في هذه المسألة فبعضهم يأخذ به على هذا الاعتبار وبعضهم يقول نحتاط فيقولون بالكراهة دي سكة الحديث الضعيف فهمتوا ال- المسألة بيفكروا فيها ازاي طب احنا هناخد يا عم بايه القائلين بان الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا ونقفل الباب ده من اوله لاخره يبقى في الحالة دي عندي في الباب قول عمر وقول علي ان صح عنهما ولم نجد لهما مخالفا يبقى القول بالحرمة ان صح عنهما القول بالحرمة يبقى ده قول صحابي قول الصحابي متى يؤخذ به برضو نفس القصة هي قول الصحابي امتى حاخد به إذا كان هذا القول منه ليس له مخالف من طبقته يعني من الصحابة ولم ينقل لنا مثل ذلك في الحالة دي بنسميه ايه بقى بنسميه حاجة اسمها الإجماع السكوتي الإجماع السكوتي إيه اللي حصل قال لك هذا القول قول علي طب ندور حد تاني قال مفيش طب حد اعترض حد قال حاجة مفيش مفيش في الباب إلا إنه نبتدي نشوف صح عنهم هذا القول يبقى معنى كده بقى يقولوا إيه وقد نقل أو جاء عن فلان من الصحابة هذا القول ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا وهذه العبارة بنصها كده تجدونها مكررة جدا في كتاب مثلا مثل المغني لابن قدامة وهذا الأمر يحتج به الحنابلة كثيرا الإجماع اللي اسمه الإجماع الإباء السكوت يعني إيه إجماع السكوت يعني الباقيين كلهم ساكتين سكوتهم كلهم مع ذلك إقرار إقرار بهذا الأصوليون على الخلاف فذهب بعضهم إلى أن الإجماع السكوتي يقول لك لا ينقل عن ساكت قول قاعدة يعني أنت كده كأنك بتقول إيه إن الساكت ده أقر الساكت أقر مين قال إن هو أقر ماشي عدم العلم ليس علما بالعدم مش عشان احنا ما نعرفش يبقى خلاص يمكن اختلفوا بس لم ينقل لنا مثل ذلك فالناس بتاخد بالطريقه دي يقول لك يبقى الاجماع السكوتي في هذه الاشكاليه انما القائلون هذا ما اراه في هذه المساله ان يحتج بالاجماع السكوتي يحتجوا بالاجماع السكوتي على الخلاف بس انا طول الوقت لما بشرح لكم الدنيا بيفكروا ازاي علشان لما حد يبتدي يقول لك لا المسألة مش كذا كذا كذا تبقى أنت عارف إن فيها خلاف دائر ما بين الأصوليين في المسألة فأنت بتقول أنا ما بحتاجش بالإجماع السكوتي أنت ما بتحتجش بيه دي مش قضيتي الآن مسألة أوسع من أن تضيق في هذه ال- الأمور بس فهمتوا عموما كيف يفكر الفقهاء في هذه المسألة يبقى تلخص لنا في- من كل الموضوع ده كله ان احنا عندنا ثلاث اقوال في المساله الق- القائلون بالاباحه مطلقا القائلون بالحرمه مطلقا القائلون بالكراهه وهذا توسط في المساله يعني اقرب الاقوال في ذلك انه يكره شيخ الاسلام قال لا قال إنه لا يصح في تحريم قراءه القران على الحائط شيء فمذهبه قوله على الاباحه قال لك ما عندناش دليل ان هو بيقول حاجه من الكلام ده فقوله الى الاباحه اقرب انا عن نفسي انصح بان لا تقرا الا ترخصا تقرا ايه اللي احنا قلنا عليها العالم والمتعلم العالم والمتعلم زي ما قلنا كده واحده معلمه وعليها الحيض فتقول لها بقى معلش انت ما تشتغليش ال 10 ايام دول علشان آه، انت ما ينفعش تقري القران او متعلمه واحده بتحفظ او بتقول بيتفلت مني القران فبت- بتراجع محفوظاتها طالما قلنا بالكراهه المكثر من المكروه يقع في الحرام قوله بالكراهه ده خروجا من الخلاف خلاص يبقى دي حكم قراءة القرآن ومسه للحائط مسألة انه في وطء الحائط كفارة ولا لا اكثر العلماء على ان وطء الحائط ليس فيه كفارة وذهب الطائفة الى وجوب الكفارة احنا اخترنا الكلام ده طيب اكثر العلماء على تحريم مباشرة الحائط فيما دون الفرج بين السرة والركبة وان ما سوى ذلك من فوق السرة او تحت الركبة جائز بذلك يقول ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو المنصوص عنه في كثير من كتبه وحكاه ابن المنذر عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وغيره من التابعين وذهب البعض الى جواز مباشرة الحائط فيما دون الفرج المسألة جاية هنا منين بقى الاشكال ان هو بس الاحسن يقع في الاشكال قالوا ايه يعني فيما دون الفرج ما بين السره والركبه يبقى لا ما بين السره والركبه دي عورتها المغلظه فما يقربش منها في هذا ال- الامر يعني هي تحتاط لهذه المسائل وتبقى متحفظه لا اشكال جمهور العلماء على ان الحائض اذا طهرت من حيضها فانه لا يجوز وطئها حتى تتطهر امتى بقى يجوز له ان ي- ان يطئها حتى تتطهر بغسل يعني انقطاع الدم بس لا ليه بقى اذا وجد الماء او بتيمم اذا تعذر المهم ايه انها تتطهر بالاغتسال ربنا قال ايه فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فالصيغه كده صيغه ايه مبالغه تطهرنا مش فاذا طهرنا فقالوا لو كذلك طهرنا يبقى انقطاع الدم بس لكن لما بالغ دل على الاغتسال فهو لا ياتيها حتى تغتسل أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا واختلف العلماء فيما سوى ذلك هل أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بذلك قال بعضهم وبعضهم قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وبعضهم قال غير ذلك زي ما قلنا في ساعتها أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام بل الحيض إقبال الدم والله لو بكث مدة بسيطة جدا في بعض الأثار بتقول أن السيدة فاطمة لما يعني ولدت الحسن والحسين ولدته عصرة وطهرت على صلاة المغرب يعني بعض الأثار بتقول الكلام ده يعني آه انه عشان كده مفيش اقل للحيض اقل مدة فيه طيب نكتفي بهذا المقدار والله اعلم والحمد